أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسئلة عن الإيمان يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القم زكريا بطرس أهلا بك يا أستاذ سابون يا أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين أمين يا أستاذ سابون شكرا يا أستاذ سابون آه، أستاذ كلمتنا في الحلقات السابقة عن تعدد أنواع التحريف أيوة.
تحريف آيات تحريف صور تحريف كلمات تحريف بالتبديل تحريف ما بعد تحريف عايز أسألك سؤال هل في تحريف لمصاحف كاملة؟
آه، سؤال مهم جدا و... وزي أنا ما قلت سابقا في مفهوم التحريف أنه يشمل تحريف بالزيادة تحريف بالنقص أو تحريف بالتغيير والتبديل
طب يا ترى أتسابونا التحريف اللي حصل في المصاحف ده حصل بالتبديل بالزيادة أو بالنقص
وحدث ذلك بالفعل كما أوضحت في حلقات سابقة عند استعراض الاختلافات بين المصاحف التي ذكرها السجستاني في كتابه المصاحف في أبواب اختلاف مصاحف الأمصار التي نسخت من مصحف الإمام الكلام ده في صفحة 39 إلى صفحة 48 وباب اختلاف مصاحف الصحابة مصحف عمر ومصحف علي ومصحف أبي بن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود وده من صفحة 50 إلى صفحة 77 وباب اختلاف مصاحف التابعين اللي هو الجيل الثاني من صفحة 88 إلى صفحة 91 ويحصل الرجوع إلى الحلقات اللي أنا اتكلمت فيها على الموضوع ده في المواقع بتاعت www.islamiyat.com و islam-christianity.net ظاهرين على الشاشة أم، أبونا بيجي لنا أسئلة كتير وناس بتسأل عن حلقات الحج فحب بنحب نقول لكم أس- حلقات الحج في أسئلة عن الإيمان ما بين الحلقات 60 و 81 بس عشان آه، تعرفوا وتروحوا لها آه، حسب وقتكم دلوقتي يا أتسابونا عايزين نسأل آه، اتكلمت قبل كده في برنامج أسئلة عن الإيمان عن تعدد مصاحف قبل أو وجود مصاحف قبل مصحف عثمان فممكن عشان المشاهدين اللي لسه بيشاركونا دلوقتي يعرفوا ايه هي ت- تكلمنا عنها شويه بكل سرور أنا قلت قبل كده أن المراجع الإسلامية قد ذكرت العديد من تلك المصاحف المختلفة ومن تلك المراجع اللي ذكرت زي ما قلت آه، مرجع مهم قوي قوي قوي خطير وهو كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني والكتاب الثاني دائرة المعارف الإسلامية وبالذات جزء 26 من صفحة 800 8177 إلى 8194 وفي كتاب فهرست ابن النديم نعم.
وقد ذكروا المصاحف التالية في جدول بالمصاحف آه، بيتكلم عن ال 31 مصحف 31 ايوه منهم آه، صحائف الرسول معروفه وبعدين مصحف ابو بكر الصديق ومصحف عمر ابن الخطاب ومصحف عثمان ابن عفان ومصحف علي بن ابي طالب موجودين على الشاشه ستة مصحف عبد الله ابن مسعود سبعة مصحف أبي ابن كعب ثمانية مصحف أبي موسى الأشعري تسعة مصحف حفصة زوجة محمد عشر مصحف عائشة لعائشة زوجة محمد آه، 11 مصحف أم سلمة زوجة محمد آه، 12 مصحف زيد ابن ثابت 13 مصحف عبد الله ابن عباس 14 مصحف أنس ابن مالك 15 مصحف عبد الله ابن الزبير 16 مصحف سالم مولى أبي حذيفة ده بتاع رضاعة الكبير اللي هو راح رضع من سهلة بنت سهيل كان عنده مصحف 17 مصحف عبد الله ابن عمرو ابن العاص 18 مصحف عبيد ابن عمير الليثي 19 مصحف عطاء ابن ابي رباح 20 مصحف عكرمه 21 مصحف مجاهد 22 مصحف سعيد ابن جبير 23 مصحف الأسود ابن يزيد 24 مصحف محمد ابن أبي موسى شامي 25 مصحف حطان ابن عبد الله الرقاشي 26 مصحف صالح ابن كيسان 27 مصحف طلحة ابن مصرف الأيامي 28 مصحف سليمان ابن مهران الأعمش 29 مصحف أبو زيد 30 مصحف معاذ ابن جبل 31 مصحف الحج الحجاج ابن يوسف الثقفي 31 مصحف طب انا هقول لقدسك حاجه م.
ايه المشكله في وجود 31 مصحف ما يمكن كلهم نسخ من نسخه واحده
بيعترض بهذا الرأي أو بيقال هذا الرأي عشان خاطر آه، يعني التمويه على الكثيرين وأنا بقول لو كانت بالفعل نسخا من مصحف واحد إذا ما كانش يبقى في بينهم وبين بعض إيه اختلافات لو كانوا من نسخة نسخة واحدة أما وأن أثبتت المراجع وجود اختلافات عديدة بينها إذا فهي ليست نسخا من مصحف واحد
عظيم يا صابوني قالوا الجمل طلع النخله قالوا ادي الجمل وادي الجمال آه.
عندك امثله من مراجع اسلاميه تفيد تعدد او اختلاف في المصاحف دي وأنا لا أتكلم من عندياتي أنا أتكلم دائما من المراجع التي تثبت ذلك طبعا فهذا ما وضحته من قبل وذكرت عدد المصاحف بحسب ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 صفحة 8179 أنه كان هناك مصاحف مختلفة بعضها عن بعض مختلفة وأكبر دليل على اختلاف المصاحف هو دليل قاطع حرق عثمان لبقية المصاحف والإبقاء على مصحف واحد ليه؟ سبق أن أشرت في حلقات سابقة إلى ما جاء في موقع شيعة ويب دوت أورج الذي يقول إن الدليل ده الموقع إن الدليل على ذلك هو إجماع المسلمين على أن عثمان الدليل على الاختلافات هو أن عثمان أحرق جملة من المصاحف مصاحف وأمر الولاة بحرق كل مصحف آخر غير مصحفه الموقع أضاف هذا يدل على أن هذه المصاحف التي أحرقت كان فيها أمور مخالفة لما جمعه عثمان وإلا لم يكن هناك سبب موجب لإحراقها دي الموقع بيقول كده واستطرد قائلا قد حدد العلماء هذه الاختلافات التي بين المصاحف ومن هؤلاء العلماء عبد الله ابن أبي داود السجستاني اللي هو كتابه المرجع الهام جدا كتاب المصاحف للسجستاني كاتب في كل حاجة طب جميل جدا يا أستاذ بوني 31 مصحف مفيش واحد فيهم نجا من المحرقة
آه، في مرجع كبير قوي معروف آه، وانا بعتز بيه للغايه وهو الموسوعه العربيه الميسره اي الموسوعه العربيه الميسره آه، وديت دائره معارف كبيره قوي ونشر دار القلم وذكرت في صفحه 1178 بتقول ايه بقى بتقول قام عثمان ابن عفان بإحراق المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر بتعميمه وقد فلت من هذه المحرقة كما تقول دائرة المعارف نفسها فلت من هذه في جزء آه، دائرة المعارف الإسلامية المرة دي تقول فلت من هذه المحرقة مصحف ابن مسعود الذي كان شائعا في الكوفة ومصحف أبي الذي كان شائعا في الشام ومصحف أبي موسى الذي كان شائعا في البصرة ويقول كتاب المصاحف للسجستاني كل دي مراجع هامة قوي أي.
كل دي مراجع هامة يا جماعة للسجستاني صفحة 21 أن مصحف حفصة استولى عليه مروان ابن الحكم حاكم المدينة بعد موتها وهو يعتبر المرجع الأصلي للقرآن كما قرأه محمد زي ما بيقولوا يعني وبعد استيلائه عليه حرقاه مخافة أن يكون في شيء من ذلك اختلاف لما نسخ عثمان اختلافات كل العملية خوف من الاختلافات الاختلافات احرق احرق احرق
طب قدس ابونا آه، قدسك قرأت ايه يفيد وجود اختلافات بين المصاحف دي ايه هي الاختلافات شوف اقول لحضرتك حاجه ده سؤال مهم قوي و اختلاف المصاحف تقول دائرة المعارف الإسلامية دي اللي هو جزء 26 هام قوي وصفحة 8176 تتحدث مصادر عن اختلاف المصاحف فقد عد ابن النديم ابن النديم عد عناوين أحد عشر عملا في هذا المجال وهو اختلاف المصاحف منها ايه كتاب اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق لابن عامر اليحصبي وكتاب اختلاف مصاحف اهل المدينة والكوفة واهل البصرة للكسائي وكتاب اختلاف اهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف لابي زكريا الفراء وكتاب اختلاف المصاحف وجامع القراءات للمدائني وثلاث كتب بالإضافة إلى الثلاثة دول تحمل جميع عنوان المصاحف ثلاث كتب لأبي لابن لابن أبي داود السجستاني وابن الأنباري وابن أشته الأصفهان والمختصر الذي ألفه ابن خلويه والمحتسف لابن الجنين 11 وضح ابن النديم أن هذه كلها كتب تكلمت عن الاختلافات في مصاحف الأمصار
طب يا قدس ابونا آه، راجع.
تقدر تقدر تقول لنا ايه الاختلافات اللي جت في المراجع دي بالتأكيد أنا اتكلمت مرة قبل كده من دائرة المعارف الإسلامية برضو الجزء المهم قوي ده لو ما لقيتوش في السوق حاجة تانية غير جزء 26 اشتروه بأي ثمن صفحة 8176 إن كتاب بيقول كده إن كتاب المصاحف الذي ألفه ابن أبي داود السجستاني على دهو يضم بضعة آلاف اختلاف والكلام ده أنا قلته قبل كده وقلت إن البضع عبارة من ثلاثة إلى تسعة نعم بحسب قاموس المعجم الوسيط جمعها المؤلف من أكثر من 30 مصدر وبتتكلم برضو دائرة المعارف الإسلامية نفس الجزء عن اختلافات في صفحة 8180 عن اختلافات أكثر من نسخ أخرى إذ تقول وهناك اختلافات أخرى في القراءات منسوبة لعدد من مسلمي الجيل الثاني يعني التابعين كالأسود ابن يزيد وعلقمة وحطان وغيرهم وبتقول أيضا نسبت اختلافات أكثر لمصاحف أخرى ثانوية وكانت أكثر من الاختلافات المنسوفة المنسوبة للمصاحف الأساسية وتفيد التعليقات التي أوردها الطبري عن الاختلافات في الآية 106 في سورة المؤمنون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين نص بيقول لك ان النص القراني لم يكن ثابتا على ايامه وكان ايامه في القرن الرابع الهجري النص القراني لم يكن ده مين ده القرطبي الطبري الطبري آه، الطبري اللي هو اه عميد ال- عميد المفسرين نعم.
اللي توفى سنة 311 هجرية ايوه أنا آسف قلت القرطبي لكن الطبري أيوة طيب آه، ذكرت آه، المراجع ديت اي نوع من التطور للمشكله يعني مثلا هل المشكله بدات بنوع معين وبدات تتطور او اختلفت ال- المشكله من جيل لجيل او في فتره لفتره ممكن أسرك تعلق لنا على الموضوع ده ده سؤال مهم قوي قوي قوي قوي حق صحيح آه، دائرة المعارف برضو ونفس المجلد اللي هو 26 وفي صفحة 8188 بتقول كده أنه في الفترة الأموية الفترة الأموية مال اللي هي من سنة 41 إلى 32 نجيب الكلام ونبينه للمشاهد عشان خاطر يقدر يشوف بنفسه focus please اه الدولة الأموية يقول فيها إيه زادت الاختلافات في القراءات في مصحف عثمان شيئا فشيئا وظهرت قراءات جديدة تشتمل على مزاوجة بين مصحف عثمان ومصحف ابن مسعود ومصحف أبي ده في الدولة الأموية وبعدين في الدولة العباسية يقول ايه في الدولة العباسية اهي بداية العصر العباسي كان هناك مثل هذه الاختلافات في القراءات بحيث أصبح من المحال التمييز بين القراءة المعتمدة لمصحف عثمان والقراءات الأخرى وفي القرن الرابع تواصل دائرة المعارف أهوت في القرن الرابع الهجري أهو تقول أصبحت الاختلافات في القراءات معلنة وواضحة وتضيف دائرة المعارف الإسلامية قائلة قائلة وأدى هذا إلى نزاعات حادة حول أي القراءات أصح ونحن بدورنا نتساءل يا أحبائي أين هو القرآن الصحيح الأساسي سؤال يحتاج إلى إجابة حتمية من حضرات الأفاضل المحترمين شيوخ الأزهر والعلماء أجيبونا وأفيدونا وأفيدوا شعبكم لأنهم ينتظرون إجابات على كل هذه الأسئلة
عظيمة وتسابونا طيب دلوقتي احنا بنسمع وفي وقتنا الحالي ان في مصاحف مختلفة في ايد المسلمين في شتى البلاد العربية والاسلامية هل الكلام ده صحيح واذا كان صحيح هل في اختلافات بينها ولا لا
آه، أنا قلت مرة قبل كده في حلقات سابقة أنه فعلا يوجد مصاحف موجودة حاليا في الدول العربية مصحف حفص المتداول في مصر وغالبية البلاد العربية معروف وفي مصحف ورش متداول في المغرب ومصحف قالون متداول في تونس انا جبتهم مره قبل كده وريتهم للجماعه وموجودين في حلقه سابقه وهتلاقوهم على ال website موجودين ويوجد فعلا اختلافات بينه ويكفي ان نقرا ما جاء في مقدمه كل من هذين المصحفين الاخرين في ال- في المقدمه مكتوب ايه اي اسمع جاء في مقدمة مصحف ورش ومصحف ورش موجود في السوق دلوقتي وموجود على الانترنت كمان يقول لك تم في المقدمة تم تعديل تعديل النصوص القرآنية في المخطوطة المكتوبة أصلا برواية حفص تعديل النصوص القرآنية على ما يوافق رواية ورش لقراءة الإمام نافع المدني تصور تعديل نصوص وفي مقدمة مصحف قالون يقول لك اتفق أن تطلق اليد بإجراء التعديلات بما يوافق رواية قالون يا جماعة ساعة ما بضحك صدقوني ما بضحك سخرية أبدا ولا استنزاز أنا بضحك لأنه شر البلية ما يضحك غصب عني سامحوني لو ضحكتي بتسيء لحد أنا متأسف لكن ما أقدرش أكتب نفسي هعمل كده مش معقول أنا إنسان بتفاعل مع النص
آه، في website يا أتسابونا موجود عليه آه، قالون مصحف قالون سكان وال website دوت هينزل على الشاشة كمان شوية جميل جميل جميل أنت كلمتنا آه، عن حرق مصحف عثمان للمصاحف فيا ترى هل علماء المسلمين بيوافقوا على الكلام دوت تعليقهم ايه و... و... وتفسيرهم ايه للكلام دوت لا سؤال مهم سؤال مهم جدا آه، الحقيقة في تعليقات كتير لكن أنا هكتفي بإيراد رأي واحد لعميد الأدب العربي مشهور ومعروف الدكتور طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى مش هقول آه، الشعر الجاهلي لا ده في الفتنة الكبرى يعني جزء واحد صفحة 160 إلى صفحة 183 يقول كده عقب الدكتور طه حسين على ما فعل عثمان بن عفان بحرق المصاحف والآيات القرآنية التي نزلت بقوله إن النبي قال نزل القرآن على سبعة أحرف وعثمان حين حرق ما حرق من المصاحف حرق صحفا كانت تشمل على قرآن أخذه المسلمون عن رسول الله وما كان ينبغي للإمام أن يلغي من القرآن حرفا أو يحذف نصا من نصوصه ولما قام ابن مسعود يعترض الأمر عبد الله بن مسعود يعترض رافضا تحريق صحف القرآن شوف بقى شوف التصرف أخرجه عثمان من المسجد إخراجا عنيفا وضربت وضربت به الأرض فدقت ضلوعه ده بس عشان اعترض على حرق المصاحف اتشدل يا جماعة فكروا في الأمور ديت يا أحبائي فكروا فيها أرجوكم بعقل كده وروية لأننا في عهد التفكير عصور الظلام ولت فكروا انت ماشي فين وشايف ايه والدنيا شكلها ايه قدامك والكلام ده الموروث عبارة عن ايه وفيه ايه فكر ما تخافش ما تخافش من حاجة زمان قالوا طه حسين كفر لكن النهارده مفيش حاجة اسمها تكفير مفيش تكفير وهجرة النهارده في عقل بيفكر عقل متزن بيختار لنفسه الطريق السليم فأرجوكم تفكروا كل مشاهد أدعوه إلى التفكير المنطقي العلمي الموضوعي الهادئ عشان يعرف طريقه فين ورايح فين وهيوصل إلى إيه في النهاية حياتك أثمن من أي شيء كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه مفيش ربنا يبارككم ويبارك أفكاركم وعقلكم والنعمة اللي اداها لكم ربنا ما تضيعوهاش فكر يا ابني قبل ضياع الوقت أمين امين بنشكرك يا قدس ابونا آه، ويا ريت يا جماعه افتكروا كل الشواهد اللي نزلت لكم على الشاشه وارجوكم تابعونا فيها لان الموضوع ده مهم جدا احنا بنتكلم عن الاساس الاول والمرجع الاول في التشريع في الاسلام حياه المسلم كلها بتبدا من القران فيا ريت تاخدوا بالكم دلوقتي قدس ابونا نسيب المواضيع دي كلها وناخد الموضوع الروحي اللي هو ثباتنا في يسوع المسيح أمين أمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ربنا أسألك أن تبارك في كل نفس مشاهدة الآن وتتحدث أنت إلى القلوب عشان خاطر تنور في الداخل وادينا بركة روحية الآن يا سيدنا آمين أحبائي المشاهدين تكلمنا عن قبول المسيح وتقدر تقبله النهاردة لو ما قبلتوش قبل كده الله رب انا عايز اعيش وياك ادخل قلبي اغفر خطاياي وامحو اثامي عشان خاطر اقدر اعيش معاك حياه جديده مقدسه ولما تبدي يبقى محتاج انك انت تثبت في الايمان وتزداد واتكلمنا عن وسائل الثبات وهقدر اجمعها آه، ليك وهي انك تتعامل مع الله كاب الانسان اللي بيقبل المسيح بيصير ابن لله ابن معزز مكرم صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك الله بيبقى ابوك واب مثالي تبقى لك علاقه شخصيه بينك وبينه يومية من خلال الكتاب المقدس والصلاة وبعدين تتأكد أنه أبوك اللي بيعتني بيك واللي بيرعاك أبوك اللي بيحامي عنك ضد الشيطان أبوك اللي بيغفر لك الخطية ويمحي كل آثامك لأنه عايزك تكبر وتنمو ثم تكلمنا عن عدم اليأس الله لا يريدك أن تيأس أبدا أبوك بيحبك مش عايزك تيأس واتكلمت عن وسائل عدم اليأس والنهاردة هتكلم عن حتة جديدة وهي بتقول إيه اتمسك بوعد ربنا فلا تيأس اتمسك بوعود ربنا فلا تيأس ربنا بيقول إيه في الكتاب الجبال تزول والآكام تتزعزع ولكن إحساني لا يزول عنك أو عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب من جهة ربنا الله ثابت في محبته ووعوده ثابتة للنهاية فأوعى تشك لحظة في وعد الله بل تمسك بيه تمسك بوعد الله حتى لو كنت أنا غير أمين وأنت غير أمين نتيجة للضعف البشري والسقطات الكتاب يقول لنا كده ان عدم امانتنا لا تبطل امانه الله بل يبقى امينا الى الابد لا يقدر ان ينكر نفسه الله امين وبيطول باله عليك بتقع وتقوم حلو وطيب وحنين ولا في زيه طيب وعلي بيصبر ايام وسنين وارجع الاقيه مستني بشوق وحنين لانه اب عمل كده مع الابن الضال لما الواد مشي ورجع تاني ابوه استقبله بكل الحب والحنان الله بيحبك الله مش هيسيبك اثبت في الوعود وعود ابوك السماوي والرب معاك امين امين امين شكرا يا أتسابون شكرا احبائي المشاهدين اسمعوا القرآن دايما بيقول إيه إن نحن نزلنا الذكر وإن الله لحافظون وعلماء المسلمين وبعض المفسرين بيقولوا إن الذكر هو القرآن واضح دلوقتي لينا إن الذكر مش هو القرآن والدليل موجود في آية من الآيات القرآنية أو جملة من الجمل القرآنية وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي المخلصون هقول لكم إيه رب المجد قال السماء والأرض تزولان ولكن كلمة واحدة من كلامي لا تزول الرب يحفظكم ويبارككم افتكروا يسوع حي يسوع معاكم وإلى اللقاء امين امين